بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله هذا بإذن الله تبارك وتعالى هو اللقاء الثاني حول ما يتعلق بأحكام الصلاة في سلسلة الفقه سؤال وجواب وفي الدرس الأول الدرس السابق حول ما يتعلق بأحكام الصلاة من سؤال وجواب كنا قد تعرضنا للإجابة على بعض الأسئلة منها سؤال ما معنى الصلاة وذكرنا أن الصلاة معناها في اللغة أي الدعاء لكن معناها في الاصطلاح هو التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة وأجبنا على سؤال يقول حكم الصلاة فقلنا أن الصلاة حكمها الوجوب في الإسلام وأنها واجبة بدليل آيات من القرآن الكريم وبدليل أحاديث من السنة المطهرة عن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم وبإجماع أمة المسلمين أجبنا أيضا على السؤال يقول على من تجب الصلاة من الذي تجب عليه الصلاة فكان الجواب أن الصلاة تجب على المسلم العاقل البالغ ويشترط في حق المرأة أن يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة أن المرأة تكون عاقلة بالغة وتكون مسلمة يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرط رابع وهو الطهارة من الحيض والنفاس لأن المرأة لا تصلي في الحيض ولا في النفاس وتوقفنا عند السؤال الرابع الذي يقول ما حكم تارك الصلاة ووعدناكم أننا سنجيب عن هذا السؤال وما يليه من أسئلة في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى أما عن حكم تارك الصلاة فالجواب أن تارك الصلاة له حالتان إما أن يتركها جاحدا لفرضياتها ينكر أنها في الإسلام أصلا منكرا لوجوبها أنها ليست واجبة هذا شخص والآخر إما أن يتركها تهاونا وكسلا وهو مقر بوجوبها عليه طيب كده عرفنا حكم تارك الصلاة أن تارك الصلاة له حكمين إما تارك جاحد وإما تارك كسلا وتهاونا طيب تعال نتكلم عن صنف صنف من, ها من هذين الصنفين الصنف الأول تارك الصلاة جحودا يعني ايه جحودا يعني هو لا يقر بأن الصلاة في الإسلام أصلا يجحد أن الصلاة واجبة فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين كافر مرتد بإجماع المسلمين الكلام ده امتى من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة يعني ممكن يكون بيصلي هو شكله في الصورة كده انه بيعمل ايه بيصلي لكن من جواه من قلبه ان الصلاة دي مش مهمة ان الصلاة دي مش في الاسلام ان هو بيصلي كده وخلاص بس عشان محدش ابوه ما يضربوش مديره في الشغل ما يرفدوش الحاكم ما يقتلوش وهكذا فهو بيصلي منظر لكن من قرارة قلبه هو منكر بوجوبها يبقى ده برضو ايه كافر مرتد عن الملة عارف يعني ايه كافر مرتد عن الملة يعني تطلق منه زوجته لانه ما ينفعش كافر يتجوز مسلم اولاده وزوجته لا يرث احد منهم مال من هذا الرجل بعد موته ولو هما ماتوا هو ما يورثش مال حد فيهم ولما يموت ما يتغسلش وما يتكفنش وما يتصلاش عليه وما يدفنش في مقابر المسلمين ده لو ايه جاحد وجوبها حتى لو كان بيصلي آه وهذا يستتيبه الإمام يعني الحاكم حاكم الدولة الحاكم المسلم المفروض ان هو يستتيبه يعني يجيب له مجموعة من العلماء يقعدوا يفهموه ان هي واجبة وان في ادلة عليها ويحاولوا يقنعوه يعلموه يعرفوا دينه يخلوه يتوب يعني فيستتيبه الامام فان تاب خلاص خير مفيش مشكلة بقى مسلم والا قتله بالردة يعني معناه ان هو ارتد عن الاسلام يعني كفر ويترتب عليه جميع احكام المرتدين زي الاحكام اللي انا قلتها هذا إن كان قد نشأ بين المسلمين يعني الكلام ده لو اتولد بالناس مسلمة فشايف بعينين الناس بتروح تصلي فشايف مش محتاج بقى الموضوع ما هوش جاهل اصل هو مش هنقول اصل هو مثلا عايش في مكان البلد اللي هو عايش فيها او اتولد فيها هو مسلم بس البلد كلها كفار ومش شايف حد بيروح جوامع ولا شايف مساجد فلذلك هنا بقى نبدأ نقول لا ده مش كافر مرتد لان هو اصلا ما يعرفش انما نشأ بين بلاد مسلمين وشاف الناس بتروح مساجد وعارف يعني ايه مسلمين ويعني ايه اسلام ويعني ايه صلاه ده ما عندوش حجه ده فهمت قصدي ايه فاما ان كان قريب العهد بالاسلام مثلا كان غير مسلم ولسه داخل الاسلام جديد طب ده ما يعرفش يعني هو بيشوف الناس المسلمه بتصلي ودخل الاسلام بس ما يعرفش ان الإس- ان الصلاه دي حاجه مهمه يعني فهو مسلم هو اسلم بس ما بيصليش نقول له لا تعالى بقى نفهمك أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها اتولد مثلا في البدو في الصحراء في مكان ما هوش يختلط فيه بالناس المسلمة فيعرف عن الإسلام شيء فلا يكفر بمجرد الجحد مش مجرد ان هو ما بيصليش ونكرها يقول لك لا يا عم ايه الصلاة دي انا ما اعرفش يعني ايه صلاة اصلا هو في صلاة في الاسلام هو ما يعرفش ففي الحالة دي ما نقولش عليه ايه كافر ولا جاحد بل نعرفه بوجوبها فإن جحد بعد ذلك آه عرف بقى خلاص هنا بقى أصبح إيه مرتد وياخد نفس الأحكام اللي إحنا قلناها ده الصنف الأول من تارك الصلاة اللي هو تارك الصلاة إيه جحودا وإنكارا الصنف الثاني تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا من غير جحدها يعني هو مقر ان هي واجبه بس هو ما بيصليش او ماشي على سطر ويسيب سطر يعني يصلي الظهر ويسيب العصر والمغرب ويصلي العشاء ويسيب الفجر كده يعني او يقول لك معلش اصل العمل عباده فخليني شغال ومش مهم الصلاه او يقول لك معلش اصل انا عايز انام شويه سيبك من الصلاه وخليني وهكذا معلش اصل أنا عندي فرح رايح معزوم فمش فاضي انا لسه هقعد اصلي طب والمشوار هيروح عليا فاهم ازاي يعني هو ايه هو مقر انها واجبه عليه لكن هو بيتركها تكاسلا وتهاونا بشانها بشأنها فلا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من غير عذر شرعي لأن لسه هنتكلم عن حاجة اسمها الأعذار الشرعية بقى اللي ممكن الإنسان يترك معاها الصلاة ولا يبقى عليه إيه وليس عليه إثم والمقصود يتركها يعني إيه مش يتركها تماما فلا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من غير عذر شرعي هذا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وإن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس ومن إثم أخذ الأموال ومن إثم الزنا ومن إثم السرقة ومن إثم شرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة شوف بقى تلك الصلاة أشر من إيه وكتير من الناس للأسف الشديد تيجي تكلمه تقول له يا أخي صلي يقول لك الحمد لله أنا قلب أبيض ده انا ما باذيش حد انا لا بشرب خمره ولا بزني ولا بقتل ولا بسرق يا ابني يا حبيبي ما هو انت لما سبت الصلاه انيل من ده كله اشر من ده كله فهذا الأمر لا يختلف المسلمون أن تارك الصلاة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر لكن اختلف أهل العلم في حكمه على قولين هم خلاص الكل مجمع ان هو ده إنسان شر لكن السؤال الحكم بقى بتاعه إيه العلماء اختلفوا في الشخص ده على قولين الأول أنه مسلم بس إيه بقى فاسق عاصي مرتكب لكبيرة من الكبائر وليس بكافر وهذا قال به الأكثرون من أهل العلم وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحاب مالك والشافعي في المشهور عنه وأحمد في إحدى الروايتين له كما جاء ذلك في حاشية ابن عبدين وفي الفتاوى الهندية وفي حاشية الدسوقي وفي مواهب الجليل ومغني المحتاج والمجموع وانظر إعلام الأمة للشيخ عطاء بن عبد اللطيف حفظه الله أيضا تكلم في هذا الأمر يبقى خلاصة الكلام إن تارك الصلاة هونا وكسلا اختلف العلماء فيه على قولين القول الأول يرى أنه فاسق وليس بكافر عاصي وليس بكافر مرتكب كبيرة من الكبائر وليس بكافر القول الثاني أو الفريق الثاني من العلماء قالوا أنه كافر خارج عن ملة الإسلام وهو مذهب سعيد بن جبير سعيد بن جبير ده تلميذ آه، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما تلميذ عبد الله بن عباس فهذا مذهب سعيد بن جبير والشعبي والنخعي والأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وهو أصح الروايتين عند الإمام أحمد وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي وحكاه ابن حزم عن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب الصحابي رضي الله عنه وارضاه وعن معاذ بن جبل الصحابي رضي الله عنه وعن عبد الرحمن بن عوف الصحابي وعن أبي هريرة وعن غيرهم من الصحابة إن هو كافر ده إيه ده ده الراجل مقر بيها بس تكاسل فيها وهذا كما جاء في مقدمات ابن رشد وفي المقنع وفي الإنصاف ومجموع الفتاوى وفي كتاب الصلاة لابن القيم وحكم ترك الصلاة للشيخ ممدوح جابر حفظه الله يبقى نلخص المسألة دي ونقول إذا كان ترك الصلاة ناكرا ل... أو جاحدا لوجوبها كافر وتركها مع الإقرار بيها اختلف العلماء فيه منهم من قال كافر ومنهم من قال فاسق وأكثر الصحابة على إن هو كافر ولو قلنا بالحكم الأخف من الكفر فقلنا هو مسلم عاصي مرتكب كبيرة من الكبائر فاسق نقول سبحان الله طب يرضى النفس انه يبقى اسمه فاسق ليه طب يرضى النفس ان العلماء يختلفوا فيه على ايه سؤال ما عدد الصلوات المفروضة الجواب ذهب جمهور العلماء إلى أن الصلوات المفروضات خمس صلوات وهذا هو الصحيح بينما ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله إلى وجوب الوتر يعني أن صلاة الوتر واجبة فيبقوا كده ستة يعني عند أبو حنيفة الوتر كده يبقوا إيه ستة بالوتر لكن عند الأئمة وعند جمهور العلماء أن هي إيه خمسة والصحيح ما ذهب إليه الجمهور ولا ما ذهب إليه أبو حنيفة لا الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء ايه ليه بنقول كده يعني عشان هم اكتر يعني منه يعني هو واحد لوحده اللي قال كده وهم اكتر فاحنا بنمشي مع الاكترية لا احنا ماشيين مع الدليل ايه الدليل بقى الدليل عن انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي ذر رضي الله عنه في حديث الاسراء الاسراء والمعراج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل فرض الله على امتي خمسين صلاه فذكر الحديث ده حديث طويل المهم في نهاية الحديث إلى أن قال فرجعت إلى ربي فقال هي خمس وهي, وهي خمسون ما يبدل القول لدي يعني خمسة في العمل وخمسون في الإيه في الأجر ما يبدل القول لدي يعني ربنا قال خلاص خمسين يبقوا خمسين طب ربنا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي رجع لربنا سبحانه وتعالى يسأله التخفيف بوصية من سيدنا موسى يبقى سيدنا موسى ماله بيحب سيدنا محمد وسيدنا موسى بيحبك انت كمان بيحبنا ولا لا ما هو ايه اللي يخلي سيدنا موسى يقول لسيدنا محمد يقول له ارجع إيه اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق يبقى معناها ايه قلبه علينا صح هتقول لي الله يعني سيدنا موسى قلبه علينا والنبي ما كانش قلبه علينا اقول لك لا في فرق النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف الموضوع ده اصلا ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يرجع كلمه لربنا من ادبه مع ربنا ما ينفعش يقول له فلما رجع سيدنا موسى هو اللي حل القضيه دي في كلمه واحده قالها قال له ايه اني جربت الناس قبلك انا عندي خبره بالناس انت يا محمد لسه الناس جديده عليك وانت لسه جديد عليك انما انا ده انا يا- ده انا شفت النجوم في عز الظهر من بني اسرائيل فاهمني فانا ج- قال له كده اني جربت الناس قبلك وان امتك لا تطيق فارجع الى ربك فاساله التخفيف يعني لا الكلام ده مش صح آه. لا الك- الكلام المغزى وصل في الحديث كلام بعض الناس بقى اللي يجي يقول لك ايه لا اصل سيدنا موسى لما كان نفسه والكلام ده كله باطل خلي بالك ده كلام تخريف يقول لك اصل سيدنا موسى طلب من ربنا في الدنيا قال ربي ارني انظر اليك نفسي اشوفك انا بكلمك صح مش وكلم الله موسى تكليمه طب سيدنا موسى بيكلم ربنا وربنا بيكلمه فسيدنا موسى طمع اكتر بقى يعني ليه ما ليه ما اطلبش حاجه اعلى من كده كمان طب يا رب انا نفسي اشوفك قال له لا لن تراني مش هينفع في الدنيا ما ينفعش ولكن انظر الى الجبل ف- عارف انت طبعا القصه فالمقصود الى اخر الايات يعني فيقوموا بقى شويه ناس كده ما تفهمش معاتيه ولا مخابيل عقلهم ما عرفش رايح فين يوم بقى يقول لك ايه اه سيدنا موسى ما شافش ربنا وطلب الرؤية فربنا منعه لكن سيدنا محمد لما طلع في الإسراء والمعراج شاف ربنا فاتملى النبي صلى الله عليه وسلم بنور الله عز وجل وهو نازل سيدنا موسى ما شافش ربنا فشاف النور بتاع ربنا على مين على سيدنا محمد فقعد يقول له الحركة دي والقصة دي عشان يفضل يطلع ياخد نور ويجي وسيدنا موسى يشوف كذابين كذابين اذا كان سيدنا موسى قالها في الحديث قال له اطلع عشان ايه اني جربت الناس قبلك فلو كان سيدنا موسى مش قصده دي وقصده حكايه النور اللي هو الكذابين بيقولوها يبقى معنى كده ان سيدنا موسى كذاب لان ازاي يقول للنبي يقول له اطلع عشان تسال ربك التخفيف لان انا جربت الناس قبلك لكن هو في الحقيقه مش بيعمل كده عشان عايز يعني يشوف النور يبقى معنى كده ان سيدنا موسى كذاب فما ينفعش برضه فهمتني ثم الموضوع لا يستند لدليل كلامهم ده فين دليله اصلا انما بقى الكلام ده عارف انا بقى لو قلت الكلام ده لو قلته في مسجد فيه صوفيه يقول لك حي الله يقول لك صلى الله عليه وسلم ويعملوا بقى ايه والجمع يتهد من كتر ال- التكبير وال- والصلاه على النبي أه يفرحوا هم بالحاجات دي قوي نسال الله العافيه والسلام لا لا المهم يبقى عدد الصلوات المفروضة خمسين ليه جبناها منين من حديث الإسراء الطويل وهذا الحديث حديث متفق عليه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى ربه تبارك وتعالى نتيجة لنصيحة سيدنا موسى عليه السلام فقال له ارجع, فارجع إلى ربك فسأله التخفيف النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت إلى ربي فقال هي خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي هي خمسة في الأداء وخمسين في الإيه في الأجر خلاص أنا قلت خمسين يبقى خمسين وفي حديث متفق عليه أيضا البخاري ومسلم عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا رجل أعرابي خلي بالك الحديث ده مهم جدا العلماء طلعوا منه شوية فقهيات كتيرة الحديث اللي أنا أقوله ده الحديث كله سطر ونص فاهمني ويمكن ما كملش سطر ونص يمكن سطر واحد اسمع الحديث رجل أعرابي قال يا رسول الله الراجل ده جاي من الصحراء من الصحراء يعني فجي المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الإسلام فعايز يعرف ربنا فرض عليه إيه ركز معايا فقال يا رسول الله ماذا افترض الله علي من الصلاة فقال خمس صلوات فقال فهل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع ما فرضش عليك إنما بقى لو عايز تتطوع بقى تصلي سنة ده براحتك أنت الحديث متفق عليه كما قلنا اعرف الحديث ده الحديث ده على فكرة هينفعك في حياتك في أمور كتيرة جدا إن الراجل جه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربنا فرض عليا إيه في الصلاة قال له خمسة قال له فرض عليا تاني غيرهم قال له لأ فاهمني عشان تعرف اي صلاة الناس بتصليها غير الصلوات الخمسة ما في ناس بتخترع لك صلوات كده غريبة فاهمني يقول لك صلاة معرفش آه، صلاة الرغائب في اول رجب وصلاة معرفش ليلة نصف من شعبان وصلاة معرفش ايه ده في ايه كل دي صلوات باطلة خلي بالك ف يبقى الحديث بيبان ان هم خمس صلوات وهو ده الشاهد اللي اتفق عليه العلماء ان هم كام صلاة خمسة طب سؤال آخر واحد بيسأل ويقول ما عدد الركعات في كل صلاة من الصلوات الخمس الجواب أن ابن المنذر رحمه الله تعالى قال في الأوسط قال أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة يعني صلاة سرية ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد بعد الركعتين الأولين تجلس جلسة للتشهد وبعد الركعتين التانيين تجلس جلسة للتشهد الأخير وأن عدد صلاة العصر أربعا كصلاة الظهر لا يجهر فيها بالقراءة ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد واضح كده؟ وأن عدد صلاة المغرب ثلاثا يجهر في الركعتين الأوليين الأوليين منها يعني من هذه الصلاة بالقراءة ويخافت في الثالثة ويجلس في الركعتين الأوليين جلسة وفي الآخرة جلسة وأن عدد صلاة العشاء أربعا يجهر في الركعتين الأوليين منها بالقراءة يعني يبقى قراءة جهرية مسموعة ويخافت في الأخريين ويجلس فيها جلستين كل مثنى جلسة للتشهد وأن عدد صلاة الصبح دي صلاة الفجر يعني ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحدة للتشهد هذا فرض المقيم الشخص المقيم المسافر بقى له احكام تانية واحنا اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده فاما المسافر ففرضه ركعتين الا صلاة المغرب تفضل زي ما هي ثلاثة اما الظهر والعصر والعشاء والفجر زي ما هم يبقوا, يبقوا كلهم ايه اتنين فان فرض المسافر في الصلاة المغرب كفرض المقيم يصليها ثلاثة سؤال آخر هل كانت هناك صلوات مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الإسراء ركز معايا مش احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة في رحلة الإسراء خمسين صلاة وخففت إلى خمسة فبقت خمسة في العمل والأداء وخمسين في الأجر طب سؤال طب قبل بقى رحلة الإسراء دي هل النبي كان بيصلي هو والصحابة ولا ما كانوش بيصلوا طيب طب النبي صلى الله عليه وسلم في, في الإسراء صلى إمام بالأنبياء طب هو بقى والصحابة قبل ما يح- ما يحسن مسألة الإسراء والمعراج هم؟ الجواب قال ابن عبد البر قال جماعة من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء ما كانش مفروض عليه صلوات إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو من قيام رمضان يعني كان بس جاء جاءه الأمر ان هو يقيم الليل إيه من أيام من ليالي رمضان من غير توقيت ولا تحديد يعني يقيم الليل أي وقت في الليل يقيمه مفيش وقت ولا تحديد وليس هناك توقيت وليس هناك تحديد ركعات معلومات يبقى الصلاة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها قبل ما يفرض عليه الصلاة في الإسراء كان بيصلي من الليل ملهاش وقت محدد ليس لها وقت محدد ليس لها ركعات محددة ولا لوقت محصور يعني ما يبدأش مثلا من الساعة كذا للساعة كذا وبعد كده ما ينفعش يصلي وقبل كده ما ينفعش يصلي لا ده مفتوح وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن وقام معه المسلمون نحوا من حول حول يعني عام يعني صلوا على الصلاة دي حوالي ايه سنة حتى شق عليهم ذلك بقى الموضوع ايه تقيل عليهم أصل تخيل انت بقى ناس بتصلي سنة من بعد العشاء لحد الفجر فاهمني مش بس من بعد العشاء ممكن من المغرب لحد الفجر ما هو كده الليل بدأ يدخل من المغرب فيبقى ما شغال كام ساعة يجي 12 13 ساعة ولا اكتر فشق عليهم ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى التوبة عليهم والتخفيف في ذلك لما قال الله تبارك وتعالى الآن خفف فاهمني اللي هي في سورة العظيم سورة المزمل ونسخه الله تبارك وتعالى وحطه فضلا منه ورحمة فلم يبقى في الصلاة فريضة إلا الخمس كده خلاص مبقاش في فرائض غير الايه الخمس أما بقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في, في الإسراء قبل الصعود والمعراج إلى السماء فهذه لم تكن صلاة كالصلاة بتاعتنا اللي احنا معروفة دي إنما هي والله أعلم كانت صلاة زي انت مثلا بتصلي ركعتين تحية المسجد فاهمني وهكذا ركعتين مثلا ايه آه طاعة لله لكن ليست صلاة ايه محددة بعينها وكان فيها صلى الله عليه وسلم إمام بالأنبياء كلهم بمثابة يعني بمثابة كأن إعلان وراثة يعني خلاص انتوا أديتوا الرسالة وكل واحد فيكم كان بيسلم الرسالة اللي بعده دلوقتي كلكم سلموني أنا الرسالة لأن أنا النبي الخاتم وأنا خاتم المرسلين فالأمة بتاعتي هي الأخيرة اللي ما فيش بعدها نبي يعني معناها كأنها رسالة لليهود اللي بيقولوا إن هم بيتبعوا سيدنا موسى طب إذا كنتوا أنتوا بتتبعوا موسى عليه السلام طب ما هو نبيكم موسى صلى ورا النبي محمد يبقى معنى كده إن أنتوا تعملوا إيه؟ تؤمنوا بمحمد النصارى اللي هم بيتخذوا عيسى عليه السلام طب ادي عيسى عليه السلام صلى امام صلى مأموم خلف الامام اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى معنى كده ان انتوا اذا كان نبيكم عمل ده يبقى انتوا من باب اولى تتبعوا النبي محمد اذا كان ابراهيم عليه السلام اللي هو ابو الانبياء صلى مأموم خلف النبي محمد اذا كان ادم ابو البشر كلهم صلى صلى ورا ابنه ورا سيدنا محمد ورا ابنه يعني معناها يبقى ازاي حد يبقى ازاي في حد في الدنيا دي ما يتعش النبي ولا يمشي ورا النبي يعني الكل كان خلف النبي يبقى المفروض كل البشريه برضو كذلك طب سؤال هل يؤمر الكافر اذا اسلم بقضاء ما فاته قبل اسلامه الجواب لا يؤمر الكافر إذا أسلم بقضاء ما فاته قبل إسلامه لماذا؟ لأن الإسلام يجب يعني إيه يجب؟ يعني يمحو يمسح يعني ويهدم ما قبله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا ممن أسلم بقضاء الصلوات وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية يعني واحد ما كانش بيصلي ما كانش بيصوم ما كانش ملتزم لما التزم وحاول الالتزام بدين الإسلام وتعليم الإسلام وعمل حسنات بقى لو كان له ذنوب في الجاهلية تتمسح بحسناته اللي فين في الإسلام من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر عمل سيئة في الإسلام يتاخد بقى يتحاسب بقى يتفتح له الدفاتر القديمة والجديدة يتحاسب على اللي فات واللي جاي وهذا حديث متفق عليه طيب سؤال متى وركز بقى معايا في الأسئلة دي متى يؤمر الصبي بالصلاة الجواب الصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة هو لا تجب عليه لأن احنا قلنا في شروط الصلاة إمتى لما يكون مسلم بالغ عاقل يعني بالغ وده صبي لسه ما بلغش فيبقى تجب عليه الصلاة لا لا تجب عليه الصلاة فبنقول الصبي وإن كان لا تجب عليه الصلاة إلا أنه يجب على وليه أن يأمره بالصلاة وهو ابن سبع سنين ويضربه عليها وهو ابن عشر سنين تأديبا له حتى يعتاد الصلاة وعايز أنبه على أمرين بعض الناس للأسف الشديد يجي مثلا المسجد يسمع الشيخ بيتكلم في الحديث دوت يوم رايح لابنه ابنه عنده كام سنة عشر سنين يقول له يا ابتي خش صلي يقول له لا مش مصلي يوم ماسك العصا وضارب ابنه لا يا عم انت غلطت يقول لك مش النبي قال اضربوهم عليها لعشر نقول له يا سيدي افهم الحديث هو قال لك اضرب في عشرة امتى بعد ما فضلت ثلاث سنين تعلم فيه من سبعة لعشرة انما مش من الباب للطاقة تقوم واخد الواد طخ ضربه فلو اول مرة تأمره على الصلاة من عشر سنين اقعد بقى كام سنة برضو علمه فاهمني طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ائمروا يعني مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا طب ليه سبع فخلاص الطفل هنا بقى السبع سنين بقى يعرف ينطق الكلام صح يعرف يفهم صح يقدر, يقدر كده يتعلم يقدر فعلا انه لما يدخل مسجد يصلي ما ما يبهدلش المسجد ويعيد فيه فسادا طيب مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا وفرقوا بينهم في المضاجع عشان خلاص كبروا بقى وبقوا يفهموا ما ينفعش واد ينام جنب بنت جنب اخته في السرير وهذا حديث حسن صحيح عند أبي داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع طيب سؤال إذا بلغ الصبي يعني الطفل بلغ أو أسلم الكافر كان كافر وأسلم أو طهرت الحائض والنفساء عارف معنى الكلام ده ايه يعني اصلا الكافر ما كانتش تجب عليه الصلاه فاسلم بقت واجبه عليه الحائض او النفساء ما ينفعش تصلي فطهرت يبقى واجب عليها تصلي طفل صبي لا يجب عليه الصلاه بلغ فبقى واجب يص- يعني كانوا غير مكلفين اصبحوا ايه مكلف فاهم ازاي اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر او طهرت الحائض او طهرت النفساء قبل خروج الوقت قبل خروج الوقت فهل يجب عليهم أداء هذه الصلاة عارف السؤال ده معناه ايه يعني كأن واحد بيقول لك ايه هو سائل السؤال ده عايز يقول ايه عايز يقول لك في واحد كافر أه بلاش انا قاعد بتكلم مع واحد نصراني والنصراني كافر لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم يعني ربنا هو اللي مكفرهم احسن يقول لك انت كفرتهم ليه ما هو في جهال كتير للاسف المهم يعني فده كافر اهو انا بقى قاعد بتكلم معاه انا صليت العصر وخارج فجاري راجل نصراني كافر فانا خارج بقول له آه، اخبارك ايه وابنك صحته عامله ايه وهو جاري وابنه عيان مريض فبقول له وابنك عامل ايه ما هو له حق الجيره فبساله اطمن على ابنك برضه طب مش عايز اي حاجه اساعدك فيها مش عايز اي معاونه ممكن اقف جنبك مفيش مشكله المهم فقعد يقول لي يقول لي طب يا عم انا على غير دينك طب انت ايه اللي يخليك تعمل كده قال له لا اصل النبي بتاعنا هو اللي امرنا بده وربنا امرنا بده لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ربنا امرنا كده في القران ما دام انت ما بتحاربنيش في ديني ولا بتخرجني من بلدي خلاص اقسط ليك وعد معاك انما هتحاربني او تخرجني من بلدي هجيب رقبتك عادي يعني وهحطها تحت الجزمه بتاعتي كمان فيقوم ي... مثلا يعني فيبدا ايه يقول لي طب كلمني شويه عن الاسلام المهم انا بقى ايه انا صليت العصر قاعد اتكلم بقى معاه لحد امتى قبل المغرب بربع ساعه الراجل ربنا شرح صدره قبل المغرب بعشر دقايق ولا ربع ساعة قال لي خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله مم. هو ده السؤال بقى فهمت السؤال إيه؟ يقول لك طب الوقت لسه بقى ما دخلش الوقت الجديد بتاع الصلاة أهو كده أسلم وعليه مين بقى؟ لا العصر يا ترى بقى هيصلي العصر ملزم بيها ولا مش ملزم بيها هو ده السؤال فهمت فهمت السؤال جه ازاي؟ أو امرأة حائض عندها الحيض مستمر مستمر قبل المغرب ب 10 دقايق انقطع دم الحيض أو ولد مس... اتولد اتولد مثلا اتولد آه، يوم آه، واحد واحد مثلا ايه آه، واحد محرم سنة 1431 هجرية الساعة كام اتولد الساعة 8 الا ربع خلاص جه بقى لما تيجي انت بقى ايه احسب بقى مثلا كام سنة المهم يعني الولد جه عند مثلا 14 سنة ولا حاجة جه في الوقت دوت قبل مثلا ما يأذن المغرب او العصر او اي حاجة بربع ساعة ولا نص ساعة الولد دوت آه، بلغ خلاص ظهر عنده شعر العانة آه، صوته اصبح آه، غليظ آه، احتلم يعني وهو نايم فوق يلاقي نفسه صحي محتلم الولد بلغ طب يعمل ايه بقى طب دلوقتي ده خلاص هو بلغ دلوقتي قبل ما يدخل ميعاد الصلاه ال- الاخر بربع ساعه ولا نص ساعه فهمتني زي الكافر اللي اسلم قبل دخول الصلاه يعني في الوقت يعني قبل الوقت ما ينتهي هو ده السؤال فالجواب اذا بلغ الصبي او اسلم الكافر او طهرت المراه الحائض او طهرت المراه النفساء قبل خروج الوقت بمقدار ركعة بمقدار ركعة فإنه يجب عليهم أداء هذه الصلاة عارف يعني إيه؟ يعني مثلا هو أسلم كافر وأسلم قبل قبل دخول الوقت الآخر من أوقات الصلاة بعشر دقايق فراح دخل اغتسل ونطق الشهادتين استغرق كام مثلا هنقول مثلا يعني او هو بربع ساعه فاستغرق 10 دقائق يبقى باقي له خمس دقائق فالخمس دقائق دي ايه هو مثلا كان بيتوضى ودخل عشان يصلي لو الوقت الخمس دقائق دول يكفوه ان هو يركع على الاقل ركعه قبل الاذان الثاني ما ياذن يبقى في الحاله دي يجب عليه ان هو يصلي طب لو ما كانش الوقت يكفي حتى انه يصلي ركعه خلاص لا يؤاخذ بهذا وانما يحسب عليه الوقت الايه اللي بعده فهمتها طب جبنا حكايه الركعه دي منين الفناها احنا يعني لا ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث ده فيه فقهيات حلوه برضه قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه يبقى الحقها خلاص في الوقت يبقى انت تستفاد من ده حاجه تانية على فكره الحديث ده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم يبقى انت افرض انت قمت من النوم او جيت من شغلك في الطريق والمواصلات عطلتك او اي سبب كان فانت لقيت لسه في وقت يكفيك قبل الوقت الثاني ما يدخل بانك انت تدرك ولو ركعه من الوقت قبل ما يدخل على الوقت الثاني هنا يبقى انت لو لحقت ركعه واحده يبقى لحقت الوقت في ميعاده حاضر حتى لو كانت الصلاه مكروهه لان هنا امتى تكون الصلاه مكروهه الوقت مش الصلاه مكروهه استغفر الله العظيم يا رب الوقت الذي تكره فيه الصلاه يعني اه امتى يكون الوقت تكره فيه الصلاه الكلام ده لو صلاة ليست ذات سبب يعني أنا قاعد كده في الجامع مثلا بعد ما صليت العصر قلت اما اقعد اقرا لي شويه جزء قران بدل ما اروح البيت واقعد مثلا آه، الولاد يشغلوني والزوجه تشغلني خليها قاعده تعمل الاكل خلي الولاد او نايمين ولا بيذاكروا ولا يلعبوا وانا قاعد اقرا شويه قران في هدوء فبعدين ايه وانا قاعد كده بقول ايه طب يا ابني ما انت قاعد اهوت ومتوضئ ما تقوم تصلي لك ركعتين كده وخلاص لله اه هنا دي بقى اسمها صلاه ايه بدون سبب فاهمني انما انا مثلا بقى رايح مشوار هشتري حاجة محتار بين حاجة وحاجة فعايز اصلي ركعتين استخارة اعمل ايه بقى خلاص وقت فيه كراهة مش وقت فيه كراهة اصيل صلاة ذات سبب بدليل حديث بلال رضي الله عنه وارضاه كان سيدنا بلال النبي صلى الله عليه وسلم لما في رحلة الصلاة والمعراج دخل الجنة فسمع صوت رجل حد ماشي قدامه ركز مع الصوت ده طلع صوت مين بقى طلع صوت سيدنا بلال فلما النبي رجع قال لسيدنا بلال قال له ايه قال له مالي آه، اسمع دفا عليك امامي في الجنة بما سبقتهم سبقت الصحابة كلهم بيه يا بلال ورحت الجنة قبلهم وفي رواية تانية بقى بما سبقتنا تخيل يعني النبي نفسه كمان جمع نفسه معاه سبقتنا بايه انت بتعمل ايه قال يا رسول الله لا أرى أني أصنع شيء عادي يعني أنا زي زي الناس بصلي وبصلي ما فيش حاجة بس في حاجة بقى يمكن أنا بعملها فرق عن الناس إيه هي قال بلال رضي الله عنه وارضاه قال أنني ما أحدثت إلا توضأت أول ما يخرج مني ريح ولا حاجة أتوضأ يعني معنى كان هو 24 ساعة ماله متوضي وكلما توضأت يقول لك إيه طب ما أنا اتوضيت أقوم أروح أصلي ركعتين بالمرة بقى بدل ما أنا متوضي وما توضأت إلا صليت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا هي دي فأصبحت سنة بقى اسمها إيه سنة ركعتين الوضوء فهمتني طيب فالمقصود يعني إن الإنسان إذا أدرك ركعة من الصلاة قبل انتهاء الوقت يبقى كده أدرك الصلاة في إيه في وقتها وقت الكراهة زي ما قلنا قلنا وقت كراهة الصلاة غير ذات سبب طيب سؤال آخر واحد بيسأل سؤال ويقول ايه ان في حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بيسأل يقول هل هذا الحديث صحيح ايه هو الحديث يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا طيب هو بيسأل بقى هو الحديث ده صحيح ولا غير صحيح وفي حديث تاني برضو زيه كده يقول لك ايه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له الجواب الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه قال اعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه مش ربنا قال هذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر طيب يبقى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والعبد إذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر دل ذلك على تضييعه لحقوقها ده دليل على ان هو ما كانش بيصلي صح يعني بيصلي بس مش بيصلي صح ده مضيع حقوق كتير من الصلاة أما حديث بقى من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا فهو حديث لا يصح والصلاة لا تزيد صاحبها بعدا بل الذي يصلي أفضل من الذي لا يصلي أصل بيقول لك إيه إن ده بيصلي بس صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر طب بالله عليك أيهما اللي يزداد بعدا اللي بيصلي وصلاته ما بتنهوش عن الفحشاء والمنكر ولا اللي ما بيصلاش أصلا يبقى الصلاة بت... الصلاة لا تزيد صاحبها بعدا بل الذي يصلي أفضل من الذي لا يصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا يعني آه ل- هو بيصلي هو بيصلي بس مش بيقيم حقوقها ده عند ربنا أقرب من اللي ما بيركعهاش أصلا أصل على الأقل ده هنقول قلبه فيه حتة سودة وحتة بيضة إنما لما بيصليش قلبه أسود كله طيب سؤال آخر متى فرضت الصلاة بأركانها وواجباتها الجواب فرضت الصلاة امتى في ليلة المعراج حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ال- العروج اللي هو الصعود بميل للسماء حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات يعني النبي اتفرضت عليه الصلاة قبل ما يهاجر من مكة للمدينة بكم سنة بثلاث سنوات وهذا متفق عليه في البخاري ومسلم وفرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين يعني أول ما اتفرضت اتفرضت ركعتين اتفرضت إمتى قبل الهجرة من مكة المدينة بثلاث سنين اتفرضت فين اتفرضت في السماء في رحلة المعراج يعني النبي كان فضل بيصلي كم ركعة ركعتين بس فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت صلاة السفر فضلت صلاة السفر زي ما هي اتنين اتنين وزيد في صلاة الحضر بقى صلاة الواحد وهو حاضر مش مسافر فيها زيادة فصارت الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا وبقيت الفجر على ركعتين لأنه لا يطول فيها القراءة وبقيت المغرب على ثلاث ليه لأنها وتر النهار ما المغرب هي الفيصل ما بين النهار والليل فهي وتر ختام بقى النهار عشان كده فضلت ثلاثة زمان ولذلك انت في الليل برضو ايه بتوتر تاني يبقى في وتر الليل برضو والظاهر انها شرعت على هذه الو... على هذا الوجه من قيام وركوع وسجود وقعود يعني نفس الهيئة اللي احنا عليها دي اول ما فرضت فرضت ركعتين لكن لما هاجر من مكة المدينة زيد بقى على الركعتين دول في الحضر وفضلت زي ما هي اتنين في السفر وكانت بنفس الشكل اللي احنا بنصليه دوت عادي لأن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تذكر فيه إلا التغيير في عدد الركعات فقط فعلم بذلك أن ما سواه لم يتغير يعني سيدة عائشة لما اتكلمت في الحديث قالت إيه قالت إن الركعات هي اللي اتغيرت إن النبي كان بيصلي اثنينات اثنينات ولما هاجر من مكة المدينة بقت إيه أربعات أربعات و- وثلاثة المغرب واثنين فاهم قصدي ايه؟ فهي اتكلمت عن التغيير في ايه في العدد لكن ما اتكلمتش عن التغيير في الايه في القراءة ولا في السجود ولا في الركوع يعني الباقيين دول زي ما هم ايه ما اتغيروش فهمتني والله اعلم وهذا كما جاء في مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه طيب سؤال ما حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة أنت جاي المسجد سامع أنت طبعا في الميكروفون من بره مكبر الصوت الإمام عمال يقرأ فجيه قرب من الآيات الأخيرة من السورة يعني معنى كده إنه هيعمل إيه هيركع فجأة لقيت إيه ريحة عدت جنبك إيه ده بتبص لقيت واحد جاي يجري جاي من وراك جاي يجري داخل الجامع وأول ما دخل الجامع يقوم يقول إيه إن الله مع الصابرين أو يتنحنح أحم عشان الإمام يتنيه إيه لو كان ركع يتنيه مطول في الركوع على حد ما هو يدرك الركعة فالواحد بقى بيسأل السؤال ده بيقول إيه بقى ما حكم الإسراع في المشي إلى الصلاة الجواب إسراع الإنسان في مشيه إلى الصلاة منهي عنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نمشي وعلينا السكينة والوقار ونهانا أن نسرع إلا أن بعض أهل العلم قال لا بأس أن يسرع السرعة لا تقبح يعني هو مثلا كان ماشي خطوة بيوسع ما بين رجله ورجله مثلا آه، الخطوة بتاعته كانت ايه مثلا يعني كانت 30 سنتي لا هيخليها مثلا 40 سنتي مثلا يعني فاهم قصدي يعني هيمد بس شويه مش يجري فاهم قصدي ايه يعني يسعى يعني فلا بأس أن يسرع سرعة لا تقبح إذا خاف أن تفوته الركعة مثل إن دخل والإمام راكع فأسرع سرعة ليست قبيحة كما يصنع بعض الناس تجده يأتي يركض ركضا شديدا أكنه داخل في ماراثون سبق خيل فإن هذا منهي عنه مع أن الإتيان بالسكينة والوقار مع عدم الإسراع أفضل حتى وإن خاف أن تفوته الركعة لعموم الحديث يعني أنا عن نفسي لما بدخل باجي متأخر ويكون مثلا الإمام هو اللي واحد اللي بيصلي مثلا مش أنا اللي بصلي أو أنا داخل أعمل إيه؟ عادي أطلع الموبايل بتاعي بهدوء أفصل الموبايل علشان خاطر آه، ما يرنش أحطه في جيبي وأقف مكاني صح في الصف وهكذا بكل هدوء إيه اللي يخليني أجري؟ أصل سؤال ما هو الواحد عايزين نفهم حاجة هو النبي نهانا ليه نجري؟ هو انت تسأل نفسك تقول هو انا هجري ليه هو انا بجري على دنيا ده انا بجري على الدين وعلى الصلاة وسيدنا موسى لما ربنا سأله ما أعجلك عن قومك يا موسى انت جاي تجري ليه جاي بسرعة ليه وسايب قومك قال وعجلت إليك رب لترضى يعني دي حاجة حلوة اهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال العجلة في كل شيء مذمومة إلا في الطاعة يعني إلا في الدين ففي الدين تجري تجري على الدين يعني طيب ايه المش... ايه المشكلة ليه النبي بقى بينهانا ان احنا نجري على الصلاة لا ما هو افهم ما هو انت جاي تصلي ليه هو انت جاي تعمل ايه اصلا انت جاي تلعب رياضة ثاني مد قيام ركوع سجود ولا جاي عشان تفهم انت بتقول ايه والامام بيقول ايه وتقف كده مركز في الصلاة وتخشع في الصلاة اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها يعني اللي انت وقفت استوعبته في الصلاة وفهمته هو ده اللي اتحسب لك اللي ما فهمتوش وسرحت عنه راح منك فهمتني يعني انت لما بتقف بقى بتسرح اعرف ان انت كده مش بتصلي انت واقف بتعمل ايه ما الله اعلم مش عارف بتعمل ايه انت اه واقف يعني ربنا مش هيقول لك عيد الصلاة ما انت صليت بس بجسمك فين عقلك تلاقيك بقى خرجت من الصلاة واخد ثلاث حسنات ياه اتوضيت وجيت من البيت وسبت الشغل عشان اخد ثلاث حسنات وجا وواحد واقف جنبي رجله في رجلي خد 2 مليون حسنة مثلا طب ليه فاهم قصدي ايه وهكذا يعني اتنين يكونوا واقفين مع بعض في الصف رجلهم في رجل بعض وكتفهم في كتف بعض بس الفرق بين صلاة ده وده زي الفرق بين السماء والأرض فالنبي لما قال لك عليه الصلاة والسلام تيجي وعليك السكينة والوقار عشان تيجي ما بتنهكش هتصلي ازاي وانت هتقرا ازاي فاهم ثم تبقى جاي هادي مركز عارف الامام بيقول ايه فاهم الكلام اثرت فيك الصلاه عشان لما تخرج عشان كده تلاقي ناس كتير عماله تصلي وتخرج زي ما هي جت زي ما هي مشيت ليه ما اصلا ما كانش جاي يصلي ده هو كان جاي ايه يمضي ويمشي عارف الموظف اللي رايح يمضي ويمشي هو جاي يقول لربنا انا جيت انا بثبت حضور بس هو جاي عشان كده زي بتاع الجمعة برضه تلاقيه جاي يوم الجمعة امتى والإمام هينزل خلاص من على المنبر وهو بيقول الدعاء يا عم انت جاي تعمل ايه جاي جاي اثبات حاجة يعني جاي عشان تثبت حضوره وخلاص انك ما غبتش طيب سؤال آخر ما رأيكم فيما يفعله بعض المصلين من الاشتغال بالحكايات والكلام حتى تقام الصلاة الأذان أذن ناس قاعدة في الجامع باقي ربع ساعة مثلا على الإقامة قاعدين بقى يحكوا مع بعض يقول لك يا عم بدل ما نروح نقعد على القهوة ادي احنا قاعدين في الجامع تحت المروحة مثلا يعني فنقعد نحكي بقى سوا هو ده السؤال بقى واحد بيسأل بيقول ايه طب ايه رأيك في الكلام ده الجواب إذا دخل هؤلاء المسجد صلوا تحية المسجد صلوا تحية المسجد أو صلوا الراتبة اللي هي السنن يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت الصلاة مما لها راتبة قبلها زي صلاة الظهر مثلا فإذا فعلوا ذلك صلوا يعني فالأفضل أن يشتغلوا بالقرآن أو يشتغلوا بالتسبيح أو الاستغفار أو التهليل أو الذكر يعني عمد. ليه؟ لأنهم لا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة يعني ربع ساعة اللي هو قاعدها من الأذان للإقامة دي طول ما هو قاعد بيذكر ربنا محسوب إن هو عمال ربع ساعة بيعمل إيه؟ بي- ياه يعني أنت قاعد مستريح لا بتقوم ولا تقعد ولا تسجد ده أنت قاعد مستريح بس محسوب إن أنت بتقوم وتركع وتسجد وتعمل فإن تشاغلوا بكلام آخر غير الذكر والتسبيح والقرآن يعني نظرنا إن كان مما يحرم كلام مما يحرم يعني فإن نتحدثهم به في المسجد وفي انتظار الصلاة يكون أشد إثما يعني هما بيتكلموا في حرام وكمان بيتكلموا في حرام جوه بيت ربنا وكمان بيتكلموا في حرام في وقت الصلاة اللي هو من الأذان للإقامة يعني جمعوا حرام في حرام في حرام فاهم إزاي؟ وإن كان من الأمور المباحة يعني بيقول له اه ازيك يا ابو فلان عامل ايه وولادك عاملين ايه واخبار الشغل معاك ايه كلام مباح حاجات عادية يعني فلا بأس بذلك بس بشرط ما لم يشوشه على غيره مش يبقى صوتهم عالي ويجي واحد بيصلي ركعتين سنة ولا حاجة يقعد مركز معاهم فإن شوشوا, شوشوا على غيرهم فإنه لا يحل لهم التشويش على المصلين مفهوم؟ طيب سؤال آخر سؤال مهم جدا جدا اللي بعت السؤال ده بيفهم مش معنى كان اللي فاتوا ما بيفهموش لا التانيين بيفهم بس ده ايه يعني راجل حريص يعني على على حاجة تنفع مهمة قال السؤال بيقول بقى كيف يمكننا الخشوع في الصلاة وعند قراءة القرآن في الصلاة وخارجها انا هو بيسأل بيقول عايز اخشع وانا بصلي وبيسأل سؤال تاني عشان احنا اتكلمنا قلنا ايه مش احنا قلنا الانسان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المرء من صلاته الا ما عقل منها يعني يخشع فهو قال لك طب انا خلاص بقى ما كده بقى يبقى انا عايز افهم بقى ايه اللي عايز اخشع بقى عشان ما تضيعش الصلاه مني وقال كمان برضو حاجه تانية قال وانا بقرا القران في الصلاه عايز اخشع وانا بقرا القران مع نفسي في المصحف او من حفظي عايز برضه اخشع يعني عايز يفضل خشع ايه كل الوقت فالجواب الخشوع هو لب الصلاه ومخها ومعناه معنى الخشوع حضور القلب يعني قلبك يبقى فاهم انت بتقول ايه مش انت قاعد تصلي بجسمك وقلبك ودماغك فين بره وألا يتحول قلب المصلي يمينا وشمالا ما يقعدش يفكر هنا وهنا وهنا وهنا وإذا أحس الإنسان بشيء يصرفه عن الخشوع فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر بذلك النبي الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث قال كما في الحديث الصحيح عند مسلم وأمر بذلك أن الإنسان يعني إذا زي نزغه الشيطان فيعمل ايه فيستعذ بالله وليدفل عن يساره يعني تدفل تدفل يعني تطلع هواء مش تطلع بزاق ولا شك ان الشيطان حريص على افساد جميع العبادات اصل الشيطان عرف يضحك على ناس خلاهم ما يصلوش عرف يخدعهم انت بقى ما عرفش يخدعك انت برضو بتصلي فيعمل ايه يقول لك لا برضو مش هسيبك هاجي بقى خليك تصلي بس ما انتش مركز يبقى كانك ما صليتش هي هي هتروح مني فين انا وراك وراك ما أصل... هيقول لك كده بقى يقول لك ما اصل انا طلبت من ربنا انه يديني عمر ليوم القيامه فانا مستنيه مش لوحدك انت واولادك واولاد ولادك فهو حلف لك اصلا والله هو حلف قال فبعزتك لاغوينهم والله العظيم لوريهم فهو حلف لك اصلا فلا شك أن الشيطان حريص على إفساد جميع العبادات لا سيما الصلاة طب اشمعنى الصلاة يعني أصل هي دي اللي لو صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله فعشان كده هو مركز كل تركيزه على مين اه بيضرب في الأساسات عارف أنت اللي عايز يهد عمارة ما يروحش يهد الدور الأخير لا يروح إيه مفجر الدور الأرضي يجيبها كلها في ساعتها هو برضه الشيطان عارف الحكاية دي ف... فهو يعلم أنها أفضل العبادات بعد الشهادتين فيأتي المصلي ويقول يعني الشيطان يجي للمصلي في باله ويقعد يقول له انت مش فاكر كذا انت عارف الفلوس اللي انت كنت بتدور عليها اللي انت عينها من من سنة 1940 ميلادية اهي موجودة في المكان يفكرك بقى بص بكل حاجة كنت ناسيها في حياتك وسبحان الله دايما تلاقيك ايه ده في ناس يا عم بتعمل مشاريع وهي في الصلاة يعني يفكر في مشروع وهو في الصلاة نسأل الله العافية والسلام فالشيطان يأتي ويقول لهذا المصلي اذكر كذا واذكر كذا وهكذا كما جاء ذلك في حديث متفق عليه في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان أيضا يجعله يسترج- يسترسل في الهواجس التي ليس منها فائدة والتي تزول عن رأسه بمجرد انتهائه من الصلاة كتير بقى دايما تلاقيك انت ايه وانت بتصلي عمال تفكر في حاجات ملهاش معنى وبتسرح معاها واول ما تسلم من الصلاة ما تلاقيش فاكر ولا حاجة منها ولا حاجة وانا كنت بسرحان في ايه بقى طيب ما انتش عارف صح فعلى الانسان ان يحرص غاية الحرص على الإقبال على الله عز وجل وإذا أحس بشيء من هذه الهواجس والوساوس فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان راكعا حتى لو أنت كنت راكع أو في التشهد أو القعود أو في غير ذلك من صلاته في أي مكان أول ما يجيلك الشيطان في حتة من صلاتك على طول تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أفضل الأسباب التي تعينه تعين العبد يعني على الخشوع في صلاته أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله وأنه يناجي ربه عز وجل وأن الله يعلم ويرى ما في رأسه وما يدور في قلبه فأنت تتمنى ربنا يطلع ينظر لده فعلى طول تفضل انت بقى كما قال ابن القيم رحمة الله عليه تبقى انت بقى مش في منزلة واحدة تبقى في منزلتين لما يجي لك الشيطان انت بتجاهد عشان تخشع في الصلاة وبتجاهد الشيطان عشان تبعده عنك يبقى انت مجاهد وانت في الصلاة وانصحك ايضا كمان برضو عشان استجلاب الخشوع انك انت لما تيجي تصلي ما تصليش بالايات اللي انت حافظها طول عمرك لان انت خلاص اتبرمجت بقيت زي الكمبيوتر الشريط اللي شغال بتقرا وانت مش مركز انت بتقول ايه وممكن تلاقيك ايه ركعت وسجدت وخلصت اربع ركعات وبعدين ممكن لو انا سالتك انت صليت انهي سوره تقول مش عارف بس انت متبرمج خلاص فاحنا عايزين نغير البرنامج ده نعمل برنامج جديد بقى ايه هو انك انت تحفظ ايات جديدة خالص وتصلي بيها وانت بتصلي بيها هتبقى مركز احسن تغلط فيها ومركز عشان ما تجيبش اية مكان اية فتلاقيك عمال مركز فين في الصلاة كل ما تلاقي ادمت معاك احفظ غيرهم وصلي بيها منها تبقى انت كل مرة بتبقى خاشع ومنها ان انت هتلاقيك على كام سنة حفظت المصحف من غير ما تحس صح ولا لا؟ طيب سؤال آخر هل الأفضل أن يصلي في الحرم لمن يصلي في الحرم واحد يصلي في الحرم يعني هل الأفضل لمن يصلي في الحرم أن ينظر إلى الكعبة أم إلى موضع السجود أصل أصلا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا في الصلاة ننظر إلى موضع سجودنا طب أنا بقى دلوقتي في الحرم قدام الكعبة وانا بصلي ابص لها ولا وانا بصلي ابص لموضع السجود ده السؤال الجواب الافضل لمن يصلي ان ينظر الى موضع سجوده لا الى الكعبه مش ينظر إلى الكعبة لا ينظر إلى موضع سجود لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المصلي أن ينظر إلى الكعبة إذا كان يشاهدها ولأن نظره إلى الكعبة وهو يصلي يستلزم أن ينشغل بصره بالطائفين حول الكعبة لأن الطائفين بالكعبة كثيرون ويلفتون النظر اما ممكن تلاقي واحد مثلا ماشي بيطوف حوالين الكعبة وقع الكعبة فانت بتصلي بقى تقوم تقول آه. ممكن تلاقيك انشغلت عايز بقى تروح ت- تنقذه واحد مثلا آه، ما يعني اي سبب إن كان فهذا مما يلفت النظر وربما ينشغل بالنظر الى الكعبة بهؤلاء الطائفين ويبعد عن الصلاة يعني مش ممكن بقى ينشغل بالطائفين بس لا ده كان ممكن يفضل بقى ينظر للكعبة يا سبحان الله شوف الستائر بتاعتها عاملة ازاي يا شوف ال- الباب الذهبي ايه ده ده ده ده مكتوب عليها ايات قرآنية ايه الآية دي في انهي سورة فاهم ازاي ويقعد بقى ايه يسرع مش هينفع والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ذات يوم خميصة عارف يعني ايه خميصة عارف العباية عباية مخططة جلابية مخططة بس طبعا بقى الخطوط بتاعت زمان مش زي الخطوط بتاعت دلوقتي يعني الخطوط بتاعت زمان كانت حاجة كده غليظة ومش منسقة دلوقتي بقى زي الماكينات الحديثة والكلام ده ورغم ذلك شغلت النبي فما بالك بقى بتاعتنا احنا بتاع الماكينات الحديثة وال... والتطريز الحديث والحاجات دي فكان عليه خميصة فنظر إلى أعلامها أعلام يعني خطوط هي مخططة يعني وهو يصلي نظر إليها نظرة يعني هو بيبص بصص للسجود فواحد جابها له هدية أصلا فالنبي فرح فخدها هدية لبسها وجديدة فحب يصلي ربنا في حاجة جديدة فهو بيصلي فهو بيصلي كده عينه بصت على الخطوط اللي فيها فركز شوية مع الخطوط خلص صلاة قلعها ورجعها لصاحبها قال له شكرا دي هتضيع مني صلاتي فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم اللي هو اللي كان اداها له هديه يعني خدوها ادوها له واتوني طب ما انت بقى ممكن تقولي بقى الله طب ما ابي جهم هيزعل ابي جهم مش ابي جهل ها ابي جهم جيم آه ه ميم جيم هاء ميم الثاني اللي عليه لعنه الله بقى الثاني اسمه ايه جهل جيم هاء لام فالمقصود يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اذهبوا بخميصتي الخميصه اللي هي عبايه مخططه جلابيه مخططه طب ما كده هيرجعها للراجل اللي اداله هديه الراجل تخيل انت بقى الراجل ده لما النبي يرجعها لك هتبقى فرحان ولا حزين ها هتبقى حزين انه رجع الهديه فالنبي ما يرضاش ان هو يبقى حزين ولا زعلان فراح قال بقى صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل واتوني بانبجانيه ابي جهل يعني ادوا له ديت وهاتوا له الانبجانيه ايه هي الانبجانيه جلابيه ساده ما فيهاش خطوط عشان ما يزعلش فهمت عمل ايه فانها الهتني الخميصه يعني المخططه انفا في ص... عن صلاتي يا سبحان الله ده احنا بنصلي في المسجد السجاد ملون وتلاقي السجادة اللي عندك في البيت اللي بتصلي عليها عليها الكعبة وعليها المسجد الأقصى وعليها الصفا والمروة وعليها معرفش وعليها ناس بيطوفوا وعليها وساعات تلاقي إبرة معمولة بالرخام كده وأحجار متظبطة كده وساعات تلاقي فيها صلبان رسمة صلبان والله وسا... وفي مصليات أنا شفتها مرسوم عليها حاجة زي عصفورتين عصفورتين فكل ده لذلك بقى لما تروح مساجد السنية تلاقي السجاد عندهم في المسجد كله سادة مفيش زخرفة حتى السجادة بتاعت الإمام تلاقي كده حاجة سادة كده لون واحد المهم الحديث بتاع أبي جهم اللي هو بتاع الخميصة والأنبجانية هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم فخلاصة الكلام كل ما يلهي المصلي ينبغي له أن يبتعد عنه مش يجي بقى يحط صورة ولا آية قرآنية قدامه على وهو بيصلي مش يحط معرفش إيه وهك كل ده ممنوع طيب سؤال آخر سؤال مهم جدا جدا جدا جدا لدرجة يعني فوق ما تتخيل صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال بيقول لي بقى سؤال حلو فعلا يعني ما حكم تغيير النية في الصلاة ما حكم تغيير النية ما ساعات بتحصل لك تبقى انت جاي تصلي مثلا الظهر تقول ايه ايه ده طب ما انا كان عليا العشاء بتاعت امبارح خلاص اصليها دلوقتي العشاء وبعدين اصلي الظهر عشان اراعي الترتيب مثلا يعني او جاي تصلي مثلا ركعتين ايه سنة فغيرت النية قلت لا لا طب انا اصليهم سنة ليه ما اخليهم ما بدام كده كده ركعتين اخليهم فجر من اللي عليا انت فاهم قصدي مس... تغيير النية في الصلاة فالجواب تغيير النية اما ان يكون من معين لمعين او من مطلق لمعين فهذا لا يصح وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس هتقول لي ايه ده ايه ده استنى بقى واحدة واحدة ايه بقى معين لمعين وايه مطلق لمعين وايه معين لمطلق انا مش فاهم حاجة فهمني الكلام ده ايه هفهمه لك بعد اذان عشان ان شاء الله يبقى السؤال يقول ما حكم تغيير النية في الصلاة الجواب تغيير النية إما أن يكون من معين لمعين أو من مطلق لمعين فهذا لا يصح وإذا كان من معين لمطلق فلا بأس تقول الحمد لله ولا حاجة أنا فاهمها صح؟ هقول لك أديك أمثلة عشان يوضح بنقول من معين لمعين لا يجوز لا يصح ومن مطلق لمعين لا يصح إنما من معين لمطلق يصح إيه بقى الألفاظ دي آه. بص يا سيدي الصلاة فيها معين وفيها مطلق ببساطة قوي يعني ايه معين يعني حاجة خاصة بنفسها ركعتين فجر ركعتين سنة ظهر ركعتين سنة ضحى فاهم ازاي دي اسمها معين حاجة معينة مطلق يعني ركعتين لله بصلي ركعتين لله ماشي برضو الامر محتاجين توضيح اكتر اديك امثلة وفي الامثلة هيبان تعال ندي مثال على من معين لمعين معين لمعين قلنا من معين معين لا يصح طيب مثلا من معين لمعين أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر واحدة واحدة سنة الضحى دي حاجة معينة النبي قال لك إن في حاجة اسمها سنة الضحى دي حاجة معينة هي محددة خلاص وراتبة الفجر اللي هي ركعتين السنة بتوع الفجر دي برضو حاجة محددة ايه النبي محددها صح يبقى دي حاجة معينة ودي حاجة ايه معينة انت بقى دخلت آه، في صلاة سنة الضحى قبل ما تقول الله اكبر كان في نيتك ان انت هتدخل في صلاة ايه سنة الضحى فلما دخلت قلت يا ده انا اصلا ما صليتش ركعتين بتوع سنة الفجر طب خلاص يلا يبقوا دول اللي انا فيهم دول يبقوا هم دول ركعتين سنة ايه الفجر ده لا يصح لان دي معين اتقلبت في النية المعين وضحت كده فمن معين لمعين اراد ان ينتقل من سنة الضحى الى راتبة الفجر التي يريد ان يقضيها كبر بنية انه يصلي ركعتي الضحى ثم ذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر فحولها يعني حول الضحى يعني فحولها إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح ليه لأنها معين لمعين لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة مش من وسط الإيه مش من وسط الصلاة كذلك أيضا رجل دخل في صلاة العصر دي صلاة معينة ولا ولا مطلقة صلاة معينة وفي أثناء الصلاة أثناء الصلاة صلاة العصر يعني ذكر أنه لم يصلي الظهر صلاة الظهر معينة ولا مطلقة معينة فالراجل ده بعد ما كبر لصلاة العصر على إنها صلاة العصر نوى وغير النية إنها تبقى صلاة الظهر فنواها الظهر هذا ها لا يصح ليه لأنه نوى من معين لمعين معايا لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر هو نوى أنها عصر يبقى خلاص خلصت دي عصر نوى أنها ظهر تبقى ظهر ما ينفعش نوى عصر ويبدلها ظهر أو العكس خلاص انا قصدي في قبل ما يخش في الصلاه نفسها يعني هو واقف قدام المحراب قدام القبله رفع ايده بيقول الله اكبر عشان هيصليها ايه هيصليها عصر ما ينفعش خلاص يغيرها ويخليها ظهر إنما ممكن يخليها ظهر إمتى قبل ما يقول الله أكبر معايا طب أوضح دول أو- أوضحهم عشان بس لا- ما تنساهمش وبعدين نقول السؤال عرفنا كده من معين لمعين وقلنا الحكم فيه انه لا يصح طيب نتكلم بقى عن مطلق لمعين اه اي ركعات بتصليها لله كده مش حاجه محدده مطلق لمعين فمثل ان يكون شخص يصلي صلاه مطلقه ركعتين كده لله نوافل ثم ذكر انه لم يصلي الفجر قال لك الله طب ده انا الفجر ما صليتوش خلاص بقى مادام كده كده دول ركعتين يتحسبوا لي الفجر احسن وهو حاجه من اللي عليا بعد ما قال الله اكبر على انها ايه ركعتين لله كده فخلاها مين دلوقتي خلاها فجر يعني خرجها من المطلق دخلها في الايه في المعين هذا ايضا لا يصح هذا ايضا لا يصح او لم يصلي سنة الفجر فحول نيته من ركعتين كده لله مطلقة الى نية سنة الفجر اللي هي ايه معينة فهذه ايضا لا تصح لانها الصلاة المعينة لابد ان هي تكون ايه من اولها طيب يبقى حالة من معين لمعين لا يصح حالة من مطلق لمعين لا يصح الحالة الثالثة ايه بقى جميل من معين لمطلق هي دي بقى اللي تصح ازاي اما الانتقال من معين لمطلق فمثل ان يبدأ الصلاة على انها راتبة الفجر مثلا اللي هم الركعتين السنة بتوع الفجر دي معينة ولا مطلقة معينة وفي أثناء الصلاة بعد ما قال الله أكبر على إنها سنة الفجر المعينة وهو في الصلاة بقى تبين أنه قد صلاها يا ده أنا صليت أصلا سنة الفجر وما أنا بصليها تاني ليه فاهمني فهنا يتحول من النية الأولى اللي هي نية المعين إلى نية الصلاة فقط إن هي صلاة لله وخلاص هنا بقى ينفع يبقى من معين لمعين لا يصح من مطلق لمعين لا يصح من معين لمطلق يصح في النادي لقيته أساتذة فيها دي طبعا انت لو رحت تقول للحد الصلاة من معين لمعين ومط... يقول لك ايه يا عم انت بتتكلم انجليزي ولا بتتكلم عربي ولا بتتكلم ايه بالظبط هقول لك ايه هيقول لك انت بت- انت بتجيب الكلام ده منين الكلام ده عربي ولا مش عربي فاهمني مثال آخر إنسان ركز عشان ده بيتكرر معاك ها المثال اللي أقوله ده بيتكرر معاك إنسان شرع في صلاة فريضة وحده هو داخل الجامع بيصلي ركعتين فجر مثلا من اللي عليه ده لوحده ثم حضر جماعة واحد جاي وراه صلى والتاني جاي وراه صلى بقوم ايه بقوم جماعة الراجل ده كان بيصلي صلاة ايه في الأول معينة احنا بنتكلم دلوقتي عن معين المطلق كان بيصلي ايه معينة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين مثلا أو هو كان بيصلي مثلا العشاء لوحده عشاء من اللي عليه من طول عمره بقى في فات عشاء صلاة عشاء من عليه مثلا من حياته فقال لك ايه الله باقي مثلا ربع ساعة ولا حاجة على الإقامة أقوم أصلي مثلا عشاء من اللي عليا وهو كله من حسابي صح كده؟ كويس يبقى دي صلاة معينة فهو بيصلي كده هيصلي عشاء أربعة لا ناس جاية بتصلي وراه فراح قال لا خلاص بقى خليها إيه؟ خليها اتنين مثلا عشان ما اطولش عن الناس طب هتخليها اتنين هي مين أصلا؟ لا مش هيخليها عشاء هيخليها سنة بقى مطلقة يبقى كده اتنقل من ايه لايه طب وهو يجوز الانتقال من معين لمطلق ولا لا يجوز ركز ها يجوز الانتقال من معين لمطلق يجوز الانتقال من معين لمطلق فأن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين عليه الصلاة والسلام فهذا جائز لأنه حول من معين إلى مطلق يبقى خلاصة الكلام القاعدة بتقول إيه ركزوا معايا خلاصة الكلام نحفظها من مطلق آه، من معين لمعين لا يصح من مطلق لمعين مطلق لمعين لا يصح من معين لمطلق يصح وهذا كما جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه اتفضل انا فهمت السؤال انت صليت الظهر خلاص بعدين قمت بعد ما اديت صلاة الظهر قلت تقوم تصلي ركعتين سنة فانت دلوقتي صلاة سنة هسألك سؤال دي معينة ولا مطلقة معينة لان دي سنة الظهر حلو دخل وراك واحد عشان هو ما صلاش الظهر فعايز يصلي الظهر انت خليتها بقى في نيتك ان هي تبقى ظهر الظهر معين ولا لا معين يبقى انت نقلت من معين لمعين القاعده بتاعتنا بتقول معين لمعين يصح ولا لا يصح لا يصح بس حكمت على نفسك اهو فهمتني عشان كده قلت لك اعرف القاعده تقيس عليها كله ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي اه لا هو هو نص الحديث مش كده نص الحديث مش كده بس ماشي ها انا موافقك لان اصلا ورد روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صلاة الرواتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة اللي هم من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بها بيتا في الجنة آه، بعض روايات الحديث قالت ان هم اربعة قبل الظهر واثنين بعده وبعض الروايات التانية قالت اربعة بعده واثنين قبله فايا كان المشكلة هنا بقى في ايه عندك انك انت دخلت بنية ان هما اتنين بعدين غيرت النية بقى اربعة ما ينفعش دخلت انهم اتنين يبقوا اتنين دخلت انهم اربعة يبقوا اربعة معايا لانها صلاة معينة هو يقول ان انا اصلي الاربع ركعات السنه ان شاء الله قال صلى الله عليه وسلم انت بتقول لي دلوقتي سؤالك بتقول ينفع اصلي الاربع ركعات السنة بتشهد واحد هقول لك قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني ايه اتنين اتنين
يعني هو ناوي ان يصلي اربعه ما أنا فاهم انا فاهم انا بقول ما ح- انا ببني له على القاعده القاعده اصلا عندنا بتقول معين لمعين لا يصح مطلق لمعين لا يصح معين لمطلق يصح نعم قصدت من بدء الامر انك تصلي الاربعه سنه قبل تكبيره الاحرام آه. بس يبقى غيرت النيه جوه التكبيره ما عشان كده احنا بنتكلم في ده هو ده اللي لا يصح صلي الاربع ركعات السنه ثم ما- ثم اصلا ما تصليش الاربع ركعات سنه من غير تشهد اوصل لا كده يبقى انت شبهت السنه بالفرض فما ينفعش برضه آه. لذلك هعلمها لك هثبتها لك لذلك انت بتبص تلاقي ايه بعض الناس في شهر رمضان بيصلي التراويح ويصلي الشفع والوتر احيانا المساجد بتضم الشفع والوتر مع بعض بيس... ركز بيبقوا كام ركعة كده ثلاث بيس... بعد الركعتين الأوليين بيجلس جلسة تشهد أوسط ولا هو تشهد واحد أخير عارف ليه لأن النبي نهى حتى لا يتشبه الفرض فرض المغرب بالشفع والوتر فما تجيش انت برضو تصلي الاربع ركعات فيهم تشهد اوسط فيتشبهوا بال... بالص- بالعصر والظهر والعشاء اه
الوقت وتتوتر بيلعب فيه بطل انا انت ما تفهمين الوقت فاهم فاهم لو قلت لك الفيلم بيلعب فيه بقى الفرد اللي بياخد الفرد الكثير الفرد بتاع فيه الفرد الكثير وبعدين الفرد
انا فاهم السؤال انا فاهم السؤال طيب اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم انت دخلت عايز تشفع وتوتر بعد صلاة العشاء فلقيت نفسك مجهد فقلت خلاص اصلي الوتر وانام اصلي الوتر وانام خلاص وانت في الصلاة قلت ايه يا ابني ما انت دلوقتي ما انت دلوقتي دخلت في الصلاة اهو وقادر تصلي واللي قادر يصلي واحدة ما يصلي اتنين وتلاتة انما ده دو- شغل شيطان بس عمال بيثبطني ويقعدني عن الصلاة خلاص اكملهم بقى اشرف هوت معايا كده ليك حلين الحل الاول انك انت ممكن تصلي الوتر ده وتنام بحيث ان انت لو ما قدرتش تقوم في الليل قبل الفجر خلاص يبقى انت بت الليلة بتاعتك ايه واوترت وان ما كنتش آه وان كنت انت صحيت قبل الفجر بوقت كافي ولقيت نفسك على نشاط وحابب تصلي تاني هتقول اه طب ليه انا ما اشفعش و... يعني انا وترت طب ليه ما اشفعش واوتر قبل الفجر نقول لك يبقى ساعتها تصلي ركعة لوحدها تاني خلاص بقت كده ايه بقت كده بقت مع ال مع اللي انت صليتها الاول شفع وبعدين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وترنا في ليله وبعدين تقوم تصلي ركعتين اللي هم ايه لا ركعتين شفع عفوا ركعه واحده وتر عفوا ركعه واحده وتر اه ويبقى كده انت أش- شفعت واوترت خلاص او حل تاني اللي هو ايه انت لما غيرت النيه هنا عشان تأدي في نفس الوقت ت- تقيم الصلاه في نفس الوقت فانت لما قلت في نفسك لا خلاص انا بدل ما اصلي واحده خلاص انا اخليها آه، شفع وتر مع بعض دي اصلا صلاه معينه واحده تعتبر لانها بتسليم واحد ايوه أنا- انا عارف انت تقصد ان انت داخل بوتر واحد وبعدين قلت اضيف له الشفع بالمره عشان هتصلي الشفع وهتسلم بعديها اه الشفع فانت عايز تصلي كده يعني عايز تخلي عايز تخلي الوتر دي تبقى هي شفع وبعدين تسلم وبعدين تصلي وتر لوحده لا بأس لا بأس ان شاء الله جزاك الله. طيب سؤال هل الافضل لمن يصلي في الحرم ان ينظر الى الكعبة ام الى موضع السجود اجبنا عليه وقلنا ايه قلنا الأصل أن ينظر إلى موضع السجود حكم تغيير النية في الصلاة تكلمنا عليها باستفاضة طيب سؤال مهم مهم جدا كمان ركز معايا في السؤال كده السؤال بيقول ايه هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام أنا بصلي مأموم والإمام بيصلي الإمام صلاته بطلت لأي سبب من الأسباب أنا بقى كمأموم صلاتي بطلت ولا لم تبطل ما هو تبطل ليه ولا تبطل ليه ما هو كده عايزين إجابة وكده عايزين إجابة عايزين دليل قصدي مش عايزين إجابة طب حاضر أنا ه- ه- هجاوبكم على السؤال حاضر صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم الجواب لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام لأن صلاة المأموم صحيحة واحنا عندنا قاعدة أصولية أصلنا ليها وحفظناها قبل كده فاكرينها قلنا ايه الأصل بقاء ما كان على ما كان فالأصل ان صلاة المأموم انها صحيحة يبقى الأصل ان هي هتفضل على ما كانت عليه صحيحة ما تبطلش معايا فالأصل بقاء الصحة ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح يعني إمام مثلا أخرج ريح خلاص هو صلاته بطلت ليه عشان هو أخرج ريح طب ده متعلقة بيه هو أنا داخل أنا إيه أنت فاهم قصدي أنا ماليش دخل بيه فصلاته بطلت بدليل صحيح عندنا دليل صحيح عن السنة من السنة من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ي- لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا خلاص الراجل ده وجد ريح يبقى خلاص خلصت ايه وصلاته خرج يخ- يخرج منها معايا كده طيب انا دلوقتي ما حصلش فيها حاجه من دي يبقى انا اخرج منها ليه يبقى انا صلاتي سليمه الاصل بقاء الصحه ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله والقاعدة أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل وليس عندنا عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم دليل يخرج المأموم لما تبطل صلاة الإمام نخرج المأموم من الصلاة ويستثنى من ذلك ما يقوم فيه الإمام مقام المأموم مثل السترة فالسترة للإمام سترة لمن خلفه يعني ايه مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمر الرجل بين يدي المصلي صح وقال لأن يقف أربعون سنة خير له من أن يمر بين يدي إيه مصلي معايا كده بس برضو الحديث على فكرة محتاج فهم الناس مش فاهمها برضو صح أصل النبي قال إيه بين يدي المصلي كتير من الناس تلاقي واحد بيصلي واحد خايف يعدي من قدامه يا عم و- ويلاقيني انا مثلا اقوم معدي من قدامه يقوم يقول لي ايه يا شيخ ده انا ما عديتش انت تعدي ده انت اللي بتعلمنا اقول له لا يا حبيبي افهم صح النبي قال ايه لا يمر بين يدي المصلي يعني في المكان اللي ايده الطول اللي هو مكان سجوده انت ليك متر في متر اللي بتسجد في اخر دماغك انا عديت من بعد كده طب انا مالي ومالك وانا ما عديتش في حدودك فهمتني قصدي ايه فانا ما- ماليش علاقه بيك الكلام ده لو انا عديت في حدودك انت عشان كده قال لي بين يدي مش قال امام افهم الكلام فهنا في استثناء بقى متعلق بين المأموم والإمام احنا قلنا المأموم ملوش علاقة بالإمام في المسألة دي ان بطل صلاة الإمام يبقى معنى كده ان بطل صلاة المأموم تبطل لا لكن الإما- المأموم تابع للإمام في السترة بقى يعني انت مثلا هديك مثال عشان اوضحك انت بتشوف في التلفزيون في ايام الموسم الحج وكده تلاقي الناس ايه المص... الامام بيصلي والناس بتصلي وراه صفوف كتيره وتلاقي الناس عماله رايحه جايه في وسط الصفوف اللي رايح دورة الميه واللي ما اعرفش ايه انت بتقول ايه ده ازاي بيعدوا قدام المصلين كده صح اصل الامام قدامه ايه ستره قدامه الحيطه المحراب بتاع الجامع القبله ها؟ فبقت الستره للامام ستره لكل اللي وراه دول يعني كأن كل واحد حاطط قدامه ايه الصوت فهمتها دي فالسترة للإمام سترة لمن خلفه فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأمون واحدة ست عدت بين الإمام وهو بيصلي وبين المحراب بين القبلة عدت كده في المكان اللي هو بيسجد فيه ويصلي فيه صلاة الإمام مالها بطلت كل اللي وراه بطلوا هم كمان لأن احنا قلنا سترة الإمام سترة للمأمومين فراحت سترته راحت من على المؤمنين فهمتني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ال- المرأة الحائض والحمار والكلب إذا مروا يعني من أمام المصلي فده من مبطلات ايه الصلاة لان هذه السترة اللي هي للامام مشتركة مع مع الايه مع المصلين المأمومين فلما راحت من على الامام راحت كمان من على المصلين المأمون ولهذا لا نأمر المأموم ان يتخذ سترة لان في بعض الناس تلاقي مأموم بيصلي وراء مأموم وحاطط له حاجة كده يا عم انت حاططها ليه يقول لك سترة سترة ايه ده انت اللي عقلك مستور عن الفهم الامام اصلا له ستره بقت سترته سترتك انت ايه اللي حاطط الكلام تحطه لنفسك لما تكون لوحدك بل لو اتخذ ستره لعد مط... م- يعني يصبح هذا الانسان اللي بياخد ستره رغم ان هو بيصلي مأموم والإمام كده كده له سترة المحراب يبقى الإنسان ده متنطع متشدد في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون وكررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم وبذلك يصبح الراجل ده مش متنطع بس ده يصبح مبتدع لأن هذا الأمر لم يفعله لا النبي ولا الصحابة يعني هو أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام هو جاي مسبوق وأدرك الركعة الأخيرة مع الإمام فوضع سترة بحيث إن الإمام لما يسلم تصبح السترة دي سترة ليه هو ماشي هنا لا بأس هنا مفيش مشكلة لأن هنا أصبح منفرد بمجرد تسليم الإمام أصبح هو إيه منفرد وإذا كان هو قريب من سرية من سواري المسجد عمود مثلا في الحالة ديت أول ما الإمام يسلم يتحرك وهو في الصلاة ويتخذ إيه السرية ديت أو جدار أقرب جدار ليه يبقى سترة أو كرسي يتخبى وراه أو يقرب من الحيطة اللي قدامه شوية بحيث إن يمنع أي حد يمر من قدامه طيب سؤال واحد هيصلي احنا مش قلنا في تعريف الصلاة اصطلاحا احنا قلنا هي لغة الدعاء صح قلنا اصطلاحا ايه هي ان هي اقوال معلومة مفتتحة بالايه بالتكبير مختتمة بالتسليم طب سؤال هي مفتتحة بالتكبير يعني افتتاح الصلاة وامتى بخش في الصلاة لما بقول ايه الله اكبر طب لو واحد ما شاء الله اكبر ورفع ايده ده سؤال بقى واحد بيقول ايه بقى بيقول اذا ترك الانسان تكبيرة الاحرام سهوا فما الحكم ده نسيها نسيها طبعا بالفم انه ينطقها يعني طب ما واحد تاني برضه سأل سؤال يشبه السؤال ده بيقول ايه بقى اذا نسي المصلي ان يرفع يديه عند تكبيرة الاحرام فماذا عليه يعني هو كبر بلسانه بس ما رفعش ايده يبقى واحد رفع ايده وما كبرش بلسانه والتاني كبر بلسانه ما رفعش ايده واحد نسي الاثنين خالص نسي يكبر بلسانه ونسي يرفع ايه ايده ها برضو كمان في سؤال يشبه لهذا الامر ايضا بيقول لك ايه بعض الناس عند تكبيرة الاحرام لا يرفع يديه الى المنكبين بل يرفع يديه قريبا من السرة يرفع ايده كده عند بطنه كده مش يرفعها عند الكتفين او يرفعها عند الاذنين عند الاذنين واردة عن النبي وعند الكتفين واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول لك لا ده هو بيرفع ايده عند السرة او فوقها شوية عند صدره يعني بقليل فهل هذا الرفع مشروع برضه دي كلها اسئله في تكبيرة الاحرام بس الجواب عليها يوم الخميس الجاي ان شاء الله قولوا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير آمين آمين وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين